بسم الله الرحمن الرحيم
ازرع آه يا مسمسمسين العدوين ازرع
على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي ازرع تعالوا لنغرس في قلوبنا أشجار الإيمان ازرع شجرة
إنها شجرة عظيمة في غابة من أشجار الإيمان تنبت في قلبك لو أردت في يدك البذر اغرس والله يزرع الثبات هي دي الشجرة اللي عايزك تزرعها أصلك لو ما زرعتهاش تيجي تعض بأصل شجرة ما تلاقيش هتعمل إيه تطور تضيع عايزين نزرع في قلوبنا شجرة الثبات
ازرع شجرة دعاة على أبواب على أبواب سيفهم على بيبان التلفزيون على بيبان الانترنت على بيبان الملاهي وال... والكازينوهات على بيبان المسارح والسينمات على بيبان الشوارع والطرقات والطرقات دعاة على أبواب على أبواب جهنم لسه امبارح واد بيقول لي قول لي انا دخلت على الانترنت قلت اجرب يعني في لحظه غفله ورحت كاتب الكلمه اياها فوجئت جهنم عليك حتى قفلت جريت جريت آه يا مسمسمسين العدوين على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي
ازرع شجرة الشجرة دي عايزين نزرعها شجرة البيع عايزين نزرع الشجرة دي في قلوبنا نزرعها حقيقي أن نطيع الله في العسر واليسر في المنشط والمكر أثره على أنفسنا نؤثر الله على هوانا ونؤثر رسول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
ازرع شجرة لما تزرع شجرة التوحيد تزرع جنبها شجرة الطاعة ما تنساش تزرع جنبها شجرة الترحاب شجرة شجرة تجعلك دائما متطلعا إلى السماء لا إلى الأرض أخرى ازرع الشجرة دي في قلبك وتقر عينك برزق الله تقر عينك ببركته تقر عينك بعطائه ولو كان قليلا فتذكر عبد الله وإلى جنب هذه الشجرة ازرع شجرة الوفاء ازرع ازرع شجرة هذه أشجار علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزرعها وربنا أمرك أن تغرسها أمرك أن تغرسها
الفرقان للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان ازرع شجرة والآن مع مادة هذا الإصدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا حبتي في الله في زمان الغربة بما يأتنس المسلم بما يأتنس المسلم الموحد المسلم الموحد الذي يرجو لقاء ربه يأتنس بكل مطيع وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما هم أن يرجع فيكذب نفسه بعد ضغط أهله عليه قال هل لقي مثل الذي لقيت أحد هل لقي مثل الذي لقيت أحد قالوا نعم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما أسوة فتعزيت بهما هكذا يتعزى الإنسان بحال المطيعين وقد يتعزى المسلم بنبتة أو شجرة أو ورقة أو حتى قطعة سحاب قال الله جل جلاله والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان وقال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا إلا يسبح بحمده وقال الله جل جلاله سبحانه الملك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكم تؤلمني هذه الكلمة فإن الله لم يستثني في الدواب والجبال والشجر والنجوم لم يستثني واستثنى في الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم اللهم اكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا من فضلك ولا تنقصنا نعم إنها وحدة العبودية وتكاملها في أجزاء هذا الكون وحدة العبودية وتكاملها بينك وبين نخلة بينك وبين شجرة بينك وبين نجمة بينك وبين سحابة بينك وبين ملك بينك وبين أخيك المسلم الكل يسجد لله اللهم ارزقنا السجود الكل يسجد لله سبحانه وتعالى في عبودية لا تشوبها وسوسة سجود تنزل برأسك حتى تمس هذه الحشيشة في الأرض وتسجد وأنت تشعر أنها تسجد معك اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة وقال أنها تسجد كسجود بني آدم كمك أتى يسجد كم الجلبية يسجد وشعرك لو كان طويلا فإنه يسجد لله عز وجل فلا تأتي لتشمر كمك فتمنعه من السجود ولا تضم ثوبك فتحرم جزءا منه من السجود دع الثوب يسجد كما تسجد وأتنس بثوبك وهو يسجد كما تسجد اللهم ارزقنا متى ذاق المؤمن حلاوة الخلوة جربت مرة كده انك انت تبعد عن الناس وتمشي على المريوطية كده وتنزل في شوية برسيم وتسجد النبي ما تصلي عليه سجد بين ماء وطين وخرج والطين في جبهته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا لا ده يحكي ابن القيم عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان كل يوم بعد صلاة الصبح يخرج وكان يتركهم غاديا بعد الفجر قال فراقبته فوجدته يعتزل في غوطة دمشق وحقولها حتى غدت عنده عادة شيخ الإسلام كان يصلي الصبح ويسيبهم قاعدين كده ويخرج يخرج يروح فين يروح الجناين لوحده الانس بالله اللهم ارزقنا الانس بك واستشعار جماعيه الطاعه حين يستشعر ان هذه الورده وتلك النبته وهذه الشجره وتلك النخله تسجد لله جل جلاله هذه الزروع تسجد ولذلك تسبيحاتك زروع لما لقي سيدنا ابراهيم عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم في رحله المعراج قال له اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سؤال غرست كم غرست اليوم غرست النهارده قد ايه يا عم الشيخ صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم ماذا غرست لاخرتك ان كثيرا منا يعمل ويكد الليل والنهار لدنياه اللهم انا نعوذ بك من هم الدنيا فماذا غرست للاخره ماذا غرست إننا بحاجة إلى أن نغرس شيئا يا رب اهديني واغفر لي يا رب بتقولوا آمين والسامعين تعالوا الليلة لنغرس ولكن نغرس في قلوبنا أشجار الإيمان تعالوا لنغرس في قلوبنا أشجار الإيمان وأول شجرة نغرسها شجرة التوحيد اللهم اغرس في قلوبنا أشجار الإيمان اللهم ازرع في قلوبنا أشجار الإيمان هذه الشجرة وصفها ربنا جل جلاله فقال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إنها شجرة عظيمة في غابة من أشجار الإيمان تنبت في قلبك لو أردت ففي يدك البذر اغرس والله يزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون الشاهد أيها الإخوة إننا بحاجة إلى أن نغرس في قلوبنا أشجار الإيمان فتحصل في قلوبنا أيك ملتف متشابك ذا أفنان تجعل سيرك إلى الله في ظل وارف ويداعب قلبك زكي العبق من روائح غرسك الطيبة أول شجرة شجرة التوحيد شجرة غرسها القرآن تستلقي أنت تحت أغصانها حين تقرأ قول الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قال العلماء الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها للسماء تؤتي أكلها كل حين قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب أعلام الموقعين فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هي دي فروعها وفرعها في السماء الأعمال الصالحة في السماء ولا تزال هذه الشجرة شجرة التوحيد تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها اللهم ارزقنا كلمة التوحيد حين تغرس شجرة التوحيد في القلب تؤتي أكلها كل حين لما تفهم يعني ايه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله فتتوكل عليه اخر ايه في سوره هود ايه ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه حين تستقر هذه الشجرة في القلب شجرة التوحيد فاعبده وتوكل عليه حين تستقر هذه الشجرة تثمر السعادة تثمر العزة تثمر التلذذ بالعبادة تثمر قرة العين بالله تثمر رحمة الخلق تثمر الرضا تؤتي أكلها إيه؟ كل حين بإذن ربها بشجرة التوحيد شجرة عظيمة بس انت اثبت وثبتها ثم زرع شجرة التوحيد يا ابني ازرع ما تطمنش قوي كده ازرع وناخد شجرة كمان جنب شجرة التوحيد شجرة الطاعة بعد ما تدرس شجرة التوحيد وتعيش فيها وتستلقي تحت وارف ظلالها آمنا مطمئنا بتوحيدك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فتنام آمنا مطمئنا مهتديا من مكانك تحتها تشم عبير ورود بقربها من شجرة تسمى شجرة الطاعة شهدت هذه الشجرة بيعة رضوان قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم أنزل السكينة على قلوبنا شجرة الطاعة لله ولرسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثره على أنفسنا بيعة الشجرة الشجرة دي عايزين نزرعها شجرة البيعة بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصح لكل مسلم عايزين نزرع الشجرة دي في قلوبنا نزرعها حقيقي أن نطيع الله في العسر واليسر في المنشط والمكره أثره على أنفسنا نؤثر الله على هوانا ونؤثر رسول الله صل عليه يا عمي صل على رسول صلى صلى الله عليه وسلم نريد أن نغرس هذه الشجرة وتأمل معي قول ربك علام الغيوب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آه فعلم ما في قلوبي ربنا مطلع علينا دلوقتي وشايف قلوبنا تفتكر في قلبك حاجة بيكرهها ربنا تفتكر شايف كنت بقول آية شيبتني قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه احذروا إيه بس واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا واحذروا ايه نقط علامه استفهام احذروا ايه ما قالكش لتهويل الامر لتعظيم الامر احذروا وتيجي تلاقي احذروا بقى في القران ويحذركم الله نفسه يا قلبك يا أخي لما تسمع الآية دي وما تتخضش ما تفزعش ما تترعبش ده انت لو امين الشرطه قال لك انا بحذرك ما تنامش الليل صح طب الملك الجبار بيقول لك انا بحذرك مني ويحذركم الله نفسه شوف الايه الثانيه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا يعني هو شايف اللي في دماغك دلوقتي واللي في قلبك دلوقتي واللي انت بتفكر فيه واللي انت ناوي عليه واللي انت عايزه بالله عليك انت بتحذر ربنا يعني لما تيجي تتكلم كده بتبقى عامل حسابك انه سامعك فبتحذرش اما تيجي تسمع كده اما تيجي تبص كده بتعمل حسابك انه شايفك فبتحذر ولا عايش بطول العرض في الطراوه هي دي فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم اللي ابن القيم بيسميها بقى صلاحية المحل علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ربنا عرف ان هنا قلوبهم تنفع ينزل فيها سكينة الآية الثانية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا إيه أحق بها وأهلها يستهلوها هم دول ناسها تفتكر أنت تنفع تنفع تبقى حبيب ربنا يا رب استرنا ولا تفضحنا وأصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك آمين شجرة الطاعة عايزين ربنا يطلع على قلبك يلاقي الشجرة دي باسقة طاعة انك عندك استعداد تنفذ اللي يقول عليه قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هي دي يبقى عندك استعداد تلقائي إنك تنفذ إذا زرعت في قلبك شجرة الطاعة تظل في ظلها ساكن الفؤاد غير مضطرب لحرمان وفوات انت مطيع له عشان كده قال لك ايه ان العبد كل العبد الذي يعتصم بمولاه بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتاسيس المعامله على اليقين والانصاف تأسيس المعاملة مع ربنا على الايه على اليقين والإنصاف اليقين في ايه يقول لك الهروي يقول لك أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها أوامر جاية من الملك فما تخافش نفذ وما تخافش مش عايزين نطول لما تزرع شجرة التوحيد وتزرع جنبها شجرة الطاعة ما تنساش تزرع جنبها شجرة الترحاب الشجرة اللي فيها أنت تسعد بأن تأكل رزق الله طيبا راضيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذه الشجرة حين تزرع في قلبك ترضى برزق الله المتساقط عليك وفي السماء رزقكم وما توعدون فتأكله وتشربه وتقر عينك فإذا لقيت بشرا لا تسل أحدا شيئا فإن من لم يسأل الله يغضب عليه هي دي الشجرة اللي محتاجين نزرعها في قلوبنا أن نخاصم في المسألة أحدا فلا نسأل إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك وإن سقط صوتك شجرة تجعلك دائما متطلعا إلى السماء لا إلى الأرض شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نفسه يتوجه إلى البيت الحرام ما كانش بيبص للبيت الحرام كان بيبص للسماء قد نرى تقلب وجهك في السماء طب هي الكعبة في السماء بيبص للسماء ليه يسأل الله ازرع الشجرة دي في قلبك وتقر عينك برزق الله تقر عينك ببركة الله تقر عينك بعطاء الله ولو كان قليلا مهما يكن هذا الرزق قليلا فسعادتك أنه من حبيبك من الله فدام جاي من ربنا يبقى ايه يبقى كتير وكفاية وإلى جنب هذه الشجرة ازرع شجرة الوفاء زرعنا كم شجرة يا عم شجرة التوحيد وشجرة الطاعة وشجرة الترحاب دي ثلاثة والرابعة الوفاء الوفاء وما أندر الوفاء في هذه الأيام الوفاء الاعتراف بالجميل وعدم نسيان الفضل لصاحب الفضل الوفاء بمنتهى البساطة الإمام الشافعي يوليه رضي الله عنه يقول أن تراعي وداد لحظة ولا تنسى جميل من أفادك لفظة الوفاء اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سماه حسن العهد لما تجيله عجوز يوم يفرش لها رداءه ثوبه جلابيته يفردها في الارض ويقعدها عليها السيدة عايش تقول له مين دي يقول انها كانت تاتينا ايام خديجه وان حسن العهد من الايمان بتصلي عليه ده الوفاء لا لا انا عايزك تزرع شجره شجره الوفاء عارف ايه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جزعا يخطب عليه فلما صنع له منبر من خشب ترك الجزع وصعد المنبر فسمع للجزع أنين سمعه كل من في المسجد فلم يسكت الأنين حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ومسح الجزع بيديه وقال ألا ترضى أن تكون معي في الجنة فسكن الجزء حديث صحيح بدون الزيادة الأخيرة دي الصحيح ان الجزء أن وكل الناس سمعته وما سكتش غير لما النبي حط ايده عليه هي ده شجرة الوفاء هو ده الجذع ده في وفاء آه فين وفائك للمسجد اللي انت كنت بتتعلم فيه فين وفائك للمصحف اللي كنت بتقرا فيه فين وفائك للكتاب اللي قريت منه كلمتين وركنته صفحتين وبعته وبابين والتراب عليكم دلوقتي فين شجرة الوفاء لربك أليس كل جميل منه قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون سبحان الملك فين الوفاء النهاردة لشيخك اللي علمك كلمة ولو كلمة فين الوفاء لأبوك وأمك اللي ربوك وشالوك وعانوا معاك لما بقيت راجل وبتفهم فين الوفاء كله بيقول يلا نفسي يا عم انسى كان زمان وعدى مش ده ديننا ابدا بالعكس ده ديننا هو دين الوفاء وان حسن العهد من الايمان اللهم ارزقنا الايمان محتاجين نزرع شجره اسمها شجره الوفاء الشجره دي يطلع فيها كده فروع فروع الوفاء ابوك امك شيخك ومعلمك ومربيك استاذك وتلميذك جارك عمامك اخوالك كراسه الكتاب الالم سبحان الله العظيم شجره الوفاء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما نزل الى الجذع ورجع اليه إكرام لجذع لهذه الشجرة ثم نزرع بعد ذلك شجرة الثبات اللهم ارزقنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شجرة الثبات تزرعها في قلبك تلوذ بها يوم تنازع الناس الأهواء فتتطلب النجاة معتزلا الفرق قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت له يوما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت ما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت بل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس قلت فما تأمرني إن أدركني زمانهم قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فأين لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة هي دي بقى هي دي الشجرة اللي عايزك تزرعها أصلك لو ما زرعتهاش تيجي تعض بأصل شجرة ما تلاقيش تعمل ايه تتوه تضيع عايزين نزرع في قلوبنا شجرة الثبات الرسوخ ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة ازرع ازرع شجرة الثبات في قلبك النهاردة النهاردة اغرسها واسقيها احنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يقول العلماء رجب شهر الزرع وشعبان شهر الثقل ورمضان شهر الحصاد كل سنة يا حبيبي بتلتزم في رمضان وتظبط أحوالك وإيمانياتك تعلى وقبل ما يخلص شوال تكون تهت زي ما كنت ليه؟ أصلك ما زرعتش ولا سقيت ده كان كان على وش الأرض ما كانتش زراعة كانت عيرة اللي عايز يشتغل صح يزرع من رجب وقدر الله ان احنا جايين النهارده نتكلم عن الزراعه عشان نزرع شويه شجر في قلوبنا نغرسهم في رجب ونسقيهم في شعبان في رمضان يطرحوا نقعد في ظلال وارفه شجره الثبات شوف كلام سيدنا النبي في موضوع الشجره دي لما يقول لك ان في شر ده الزمن اللي احنا عايشين فيه هو في شر من كده بقى دعاة على أبواب جهنم شايفهم على بيبان التلفزيون على بيبان الانترنت على بيبان الملاهي وال والكازينوهات على بيبان المسارح والسينمات على بيبان الشوارع والطرقات دعاة على أبواب على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها لسه امبارح واد بيقول لي يقول لي أنا دخلت على الإنترنت قلت أجرب يعني في لحظة غفلة يقول لي والله العظيم حصل كده في لحظة غفلة ورحت كاتب الكلمة إياها فوجئت جهنم واتفتحت عليا تهدف يقول انا اتخضيت قفلت جريت رحت ادور على جامع اقعد فيه جهنم اتفتحت من اجابهم اليها قذفوه فيها وشوف وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جسمانهم شياطين عياذا بالله عياذا هذه الشجرة تعض عليها بالنواجذ شجرة الثبات وتعيش تحتها في رغبة ورهبة ثم شجرة سادسة شجرة الأنس اللهم آنس وحشتنا شجرة الأنس كنت بقول إن في الطريق إلى الله في علامات مميزة اللي ما عداش عليها يبقى ما مشيش ولا شاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق الرسول بيقول ايه وصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى الصوى ولما يقولوا جمع صوة والصوة هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتميزه لما يبقى في مدق للصحراء يقوموا يجوا على أول المدق ويحطوا إيه حجر كبير كده اسمه إيه صوة الحجر ده بيقول لك طريق من هنا فلما تعدي الحجر ده وتمشي ما شفتوش يبقى إيه ما دخلتش ما دخلتش السكه من اصله ان للاسلام ايه بقى صور ومنارا المنار الم- العلامات المميزة كمنار الطريق ففي منار للطريق منار وصوى اللي ما شافش المنار ولا الصوى يبقى ايه ما دخلش في سكة ربنا ما دخلش الطريق اللي ربنا ابدا لسه من الصوى دي الانس بالله حسيت بالانس بالله لا ما حسيتش يبقى ما مشيتش انت السكه دي خالص انت لسه بره انت لسه بعيد اصل بعض الناس بيفكر ان يوم ما بقاله ده يعني رب لحيته ومسك له كتاب وسمع شريطين خلاص بقى ولي بقى شيخ ودخنوا ميدان الجدي بقولة يا سعد رايح جاي يقولوا له ايه يا شيخ الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ محمد راح الشيخ محمد جه الشيخ محمد قال ايه رايك يا شيخ محمد لحد ما ش- ما محمد فكر انه ايه انه بقى الشيخ محمد وهو ولا شيخ ولا حاجه هي دي المصيبه يا ابني ده انت كنت بعيد قوي كنت في سكه ضلال عشان تتوب تابع يعني ايه رجع فعشان ترجع من اسكندريه دي محتاجه لها 220 كيلو فشوف بقى لما ترجع من عند الشيطان عشان تمشي في سكه ربنا راجع قد ايه ما انت شوف بقى مشيت في الباطل قد ايه فكل ده انت لسه في ايه لسه في راجع ما مشيتش ما دخلتش السكه ده كل ده انت راجع راجع دي تاخد قد ايه يا رب تب علينا توبه نصوحه لكن الاخوه بيستعجلوا يا شباب لسه بدري وبدري قوي اصبر هو الراجل مش قال عالجت قيام الليل عشرين سنة عشرين سنة راجع ثم تمتعت به سنة ومشي ربنا سنة خلاص وصل وصل لرضا ربنا أقصد يعني أنت لسه راجع اصبر اصبر يا رب استرنا يا رب شجرة الأنس تصاحبك عند الوحشة وتخفف رطوبتها جفاف هفواتك غرسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس في كل قبر واحدة قيل يا رسول الله فصل عليه صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ازرع شجرة الأنس في قلبك عشان ربنا يخفف عنك من غضبه ومن عقوباته شجرة الأنس بالله أن تأتنس بالخلوة والوحدة والأماكن الهادئة والبعد عن الناس والتركيز في التفكر مع رب السماوات والأرض هذه الشجرة شجرة الأنس تجعلك دائما ترتكن إلى جذعها وترفع رأسك إلى فروعها باسقات لها طلع نضيد يتساقط عليك رزق الله منها وأنت مؤتنس بالله ثم نزرع شجرة سابعة اسمها شجرة المفاصلة إننا نعيش في زمان الباطل فيه كثير والمعاصي أكثر من طوب الأرض وأهل الباطل أكثر من أهل الإيمان يقينا والكذابون أضعاف أضعاف الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين سنين سنين صعبة فنحتاج فيها للمفاصلة بعيدا عن أهل الباطل بعيدا عن أهل الضلال بعيدا عن أهل المعاصي بعيدا عن كل أحد مفاصلة بعيد قال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم فذكر منهم ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها مفاصلة لازم مفاصلة لازم تبقى سكتك كلها نظيفة من أولها لآخرها انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى غزوة بدر وفي الطريق شجرة معروفة فوقف فوجد رجلا يهوديا أو مشركا فنظر إليه وقال ارجع قال لما قال لن أستعين بمشرك الشجرة دي اسمها شجرة المفاصلة ارجع فلن أستعين بمشرك عايزينك تزرعها في قلبك تقوي قلبك في مفاصلة لو هتموت لا تستعن بمشرك ولا تسأل مشركا قصة معروفة أبو حذافة عبد الله بن حذافة السهمي لما جوعوه كان هيموت من الجوع وبعدين قدموا له خمر وخنزير فأبى أن يأكل فقيل له لما لم تأكل قال أنا أعلم أن ديني أحل لي أن آكل وأشرب للضرورة ولكن لم أحب أن أشمتك بديني قال له ما شمتكش فيا أبدا آه يا مشمتين فينا العدوين آه تقف صغير قدام وقدام وقدام ازرع شجرة المفاصلة شجرة تجعلك تفاصل وأنت بمنتهى الثبات والعزة والقوة هذه أشجار علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزرعها وربنا أمرك أن تغرسها ملحة في النهاية أنصحك أن تزرع شجرتها شجرة الاغتفار قصة طريفة لكنها ليست من اللهو الباطل إنها من أعلام الحق شجرة عنب كثيرة الثمر كانت لرجل وكان له صديق فكان كلما مر به يعطيه عنقودا منها فيأكله وينصرف شاكرا وفي يوم من الأيام قالت له امرأته لماذا لا تأكل مع صاحبك من باب أنسه كل معه قال أخاف أن أطغى عليه في الأكل فقالت له دعه حتى يأكل نصفه وحده ثم شاركه في النصف الأخير والله كلام زي الفل شوف الناس المحترمين قال أفعل ذلك غدا فلما مر به صاحبه من الغد أعطاه العنقود فجلس يأكل فلما أكل نصفه بدأ يأكل معه وإذا بحبة العنب التي وضعها في فمه مرة فألقاها وأخذ غيرها إذا هي مرة والثالثة مرة قال سبحان الله كيف تأكله وهو بهذه المرارة فقال له صاحبه سبحان الله لك أيام تطعمني حلوا فآكل منك مرا وصلت صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم وكلك حلو قد ايه سبحانه وكلك حلو قد ايه فيوم ما تيجي حته مره تقلب عليه وهكذا زوجتك شفت منها حلوه قد ايه مررت مره يا اخي صاحبك شفت منه حلوه قد ايه شيخك شفت منه حلوه قد ايه لما تمرر مرة عديها مررها لكن دايما ما يفضلش في بقك الا المر وتيجي عندها وتقف انا بتعجب من الراجل الحبيب ده الله يكرمه اللي كل نص العنقود مر ولم يتبرص ولم يعبس وجهه بل بمنتهى التلقائية عمرك عملتها محتاجين نزرع الشجرة دي اسمها شجرة الاغتفار أن تغفر لمن يؤذيك فإنه كم نفعك ولعل في أذاه منفعة ما هو الراجل قال لنفسه برضه ما يمكن المر ده يعدل نفسك بعد الحلو كتير آه قال قد أكلت من يديك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطاءك السالف قال له ما حبيتش أكدر عليك اللي انت اديته لي ده كله ان اقول لك ده وحش عمرك جات لك حاجه وحشه وعديتها كانها حلوه عشان ما تاذيش اخوك عشان ما تضايقش صاحبك عشان ما تتضررش زوجتك سبحان الملك من قصص الوفاء واحنا غرسنا شجره وفاء مش كده اه ان الراجل اتجوز تزوج امراه وليله البناء لقى فيها برص فقال من اطفأ المصباح سبحان الله لقد عميت ومثل عليها العمى خمس سنين لئلا ينكسر قلبه انه شاب برص وقرب ايه ده ايه ده ليه ما قلتليش ان في كده ويتصل يا عم الشيخ انا لقيت فيها حته بيضاء اعمل ايه اعمل ايه اطلعها وشيخه يقول له يا ابني اتق الله واصبر دي بلغه توصلك الجنه يتصل بشيخ تاني وشيخ ثالث وشيخ رابع وخامس ويتصل بيك يقول يا شيخ اصلا انا سالت الشيخ فلان وقال لي طلقها هم دول الناس عايزين نزرع شجره التغافر كده كام كفايه بس نزرع لسه في شويه اشجار كمان معايا الشتله بس الاقي قلوب نزرع في النهايه اللي هيزرع هو الكسبان من زرع حصد طول عمرنا بنقولها ومشغولين عن الزراعة احنا محتاجين نزرع حاجة تنفعنا والأسباب دي خليها في دماغك وارويها اسقيها بدعاء ان ربنا ينميها اسقيها بصدقة ان ربنا يبارك فيها اسقيها اسقيها عشان ربنا يكرم ويبدو خيرها أسأل الله أن يزرع الخير في قلوبنا اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في أمرنا كفر سيء عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين اللهم استعملنا في الطاعة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله الحمد لله رب